وأكثر من عطايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من سلطة خضراء حقيقة اشتقت لحضراتكم كثيرا جدا جدا جدا يعني وكنت بتمنى هذه اللحظة تأتي بفارغ الصبر زي ما بيقولوا لكي ألتقي بحضراتكم أهلا بكم حلقة جديدة وسلطة خضراء الحقيقة النهاردة موضوعنا الأساسي في سلطة خضراء موضوع يمكن أشرنا ليه في بعض الحلقات بجمل منفصلة بعيدة لكن احنا النهاردة هنجمعه كله على بعضه عشان نقوله بشكل مكثف والحقيقة هو صفة من الصفات اللي التحلي بيها الحقيقة بيغير وجه حياتنا كله صفة من الصفات سموها أم الفضائل يعني إذا كان في مجموعة كبيرة من الفضائل في حياتنا بنحتاج نتحلى بيها فهذه تسمى أم الفضائل فضيلة غاية في الأهمية غاية في الخطورة تحلينا بيها إن شاء الله بيغير من حياتنا تماما محتاجين نركز فيها كويس جدا محتاجين نعيش معاها لأن إن شاء الله تحلينا بيها هيحل لنا مشاكل كتير جدا جدا جدا هنقول بعد الفصل الصغير ده بعد الفقرة الصغيرة البتاع الصغيرة هنقول ايه هي هذه الفضيلة او هذه الصفة ازاي تغير حياتنا كلها ازاي نتحلى بيها ازاي نجمع كلامنا كله عنها في اطار واحد بحيث نغير من حياتنا تماما ودي هتكون الفقرة الاولى الفقرة الثانية والأخيرة اللي بعد اللي قادمة إن شاء الله هتكون فقرة تلقي اتصالات حضراتكم كل هذا أمر الواحد يعني اشتاق لي جدا ويسمع اتصالات حضراتكم يرد على حضراتكم يتكلم مع حضراتكم الواحد الحقيقة في قمة الشوق لاتصالات حضراتكم يبقى عندنا فقرة اللي هي القادمة إن شاء الله هتبقى عن صفة أو فضيلة شديدة الأهمية ثم بعدها إن شاء الله هناخد فاصل ونطلع نرجع بعدها تاني ونتلقى اتصالات ومكالمات حضراتكم آرائكم استفساراتكم اقتراحاتكم أي حاجة تحبوا تنقلوها لنا. وبنذكر حضراتكم بصفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء وأرجو التأكد أن هي صفحة البرنامج صفحة سلطة خضراء تشاركونا بها مقترحاتكم بآرائكم أي أسئلة ما تقدروش توصلوا لنا بها على الهواء ابعتوها لنا هناك وإن شاء الله بنرد على حضراتكم فيها صفحتنا على الفيسبوك سلطة خضراء موضوعنا مهم وممكن يكون طويل شوية ممكن ناخده على حلقتين مش حلقة واحدة فخلونا بسرعة مع بعض كده هنطلع مع بعض حالا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل هنرجع إن شاء الله ونبدأ التحدث عن الفضيلة المهمة جدا الصفة الخطيرة جدا اللي إن شاء الله تغير حياتنا جدا جدا لكن بعد هذا الفاصل فانتظروا
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك ولا تركن إلى الدنيا وأ- أهلا ومرحبا بكم هل أنت شجاع؟ أنت شخص شجاع؟ والشجاعة زي ما بيقولوا نوعين شجاعة طبيعية اللي هي انك تقدر تتخانق تقدر تطلع في المواقف الصعبة تقدر تواجه الاشخاص تقدر تواجه الاخطار ودي شجاعة مهمة لكن الحقيقة النوع التاني اهم منها هو الشجاعة الاخلاقية انك تقدر تواجه الرفض تقدر تواجه المخالفين تقدر تعبر عن رأيك تقدر تقدر تقدر الشجاعة الأخلاقية ففي شجاعة طبيعية في شجاعة جسدية انك تقدر تتخانق وتتحرك وفي شجاعة طبيعية انك تواجه المخاوف وفي شجاعة أخلاقية انك تستطيع انك تواجه المخالفين تواجه الرأي المخالف تواجه النقد تواجه تواجه تواجه وليس المواجهة معناه انك تبقى ضد لا ده انت ممكن الشجاعة انك تبقى مع اللي بيهاجمك في بعض الأحيان هل انت شجاع الحقيقه صور شجاعه كتير لما نتكلم عن انك تقول رايك شجاعه انك تتكلم لما يكون لازم تتكلم شجاعه انك تواجه الفشل شجاعه انك تواجه النقد شجاعه انك تقوم بعد السقوط شجاعه انك تعترف بخطأك شجاعه انك تعتذر لما تخطئ شجاعه انك تصلح اخطائك شجاعه حاجات كتير قوي قوي قوي برضه انك تواجه المخاوف شجاعه واحد بيخاف من شخص معين او بيخاف من حاجه معينه انك تواجه هذه المخاوف شجاعه هل انت شخص شجاع تعالوا نتكلم النهارده عن الشجاعه ايه اهميتها ايه اهميه ان الواحد يكون شجاع يعني ايه اللي هيفرق يعني في الحياه لو الواحد كان شجاع او ما كانش شجاع ايه هي صور الشجاعه ازاي انا اكون بالفعل انسان شجاع شجاعه حقيقيه هل في فرق بين الشجاعه وبين التهور هل الخوف بيناقض الشجاعه يعني لما واحد يكون بيخاف هل ده معناه ان هو شخص مش شجاع هل الجرأة تختلف عن الشجاعة؟ دي كلها حاجات مهمة جدا جدا جدا هنتكلم عنها إن شاء الله وإحنا بنتكلم عن الشجاعة. حديثنا النهاردة عن الشجاعة ولو وضعنا شو- س- س- عنوان هيكون كن شجاعا كن شجاعا خليك شجاع أهمية الشجاعة خلونا نعيش مع مجموعة من الكلمات ونعيش معاها شويه لانها مهمه قوي الجمله اللي بتقول ايه الشجاعه هي ليست مجرد فضيله من الفضائل انما هي الفضيله التي تجعل باقي الفضائل ممكنه الشجاعه ليست مجرد فضيله من الفضائل انما هي الفضيله التي تجعل باقي الفضائل ممكنه يعني ايه الكلام ده يعني الجمله مش واضحه شويه واحد عايز يبقى واثق من نفسه واحد بيعاني من مشكله في الثقه وما بيقدرش يواجه المواقف ما عندوش شجاعه مواجهه المواقف هل يمكن ان يتحلى بالثقه مش ممكن بالتالي عشان الشخص يبقى واثق احد الخطوات اللي تخليه واثق هو ان يكون شجاعا انسان عايز يكون اجتماعي شخص اجتماعي ومحبوب وهو يخشى من التعرف على الآخرين ما بيقدرش كده يروح ي- يتعرف على الناس ويتكلم معاهم ويحكي معاهم والكلام دوت م- هل ممكن يكون اجتماعي؟ هو ما عندوش شجاعة أصلا إنه يقعد في تجمعات ويتكلم مع الناس هيكون اجتماعي إزاي؟ لا يمكن أن يكون اجتماعيا شخص عايز يكون مبتكر أو مخترع هو بيخاف من الفشل أو بيخاف من النقد إزاي هيعمل حاجة جديدة ومبتكرة وهو أساسا خايف يفشل أكيد مش هيعملها وعليه عشان تكون مخترع او تكون مبتكر او تكون مبدع لابد انك انت تكون شجاع شوفوا كل الصفات لو جبنا كل الصفات خطوه خطوه كده شخص عايز يكون مؤثر مؤثر في حياه الاخرين وليه دور في الحياه وهو يخشى ان هو بيقف في وسط الناس ويتكلم ده شخص ممكن يحصل مش ممكن يعني لو عدينا تعالوا عدوا معايا الصدق شخص عايز يكون ص- صادق صادق ينال صفه الصدق لكنه ما عندوش شجاعه ان هو قدام الناس يحكي حكايه اخطا فيها او ما عندوش شجاعه ان هو يقول ان حد كان احسن منه في موقف ما فبيضطر ان هو يكذب ما هو الكذب درجه من درجات الجبن على فكره معظم الكذب درجه من درجات الجبن فبالتالي هو ما عندوش شجاعه ان يكون صادقا اصلا هو ما عندوش الشجاعه عشان يكون صادق وعليه لما نشوف معظم الفضائل او كل الفضائل هنجد هي جزء منها كاننا نتحدث فيها عن الشجاعه عشان كده الشجاعه ليست مجرد فضيله من الفضائل إنما هي الفضيلة التي تجعل باقي الفضائل ممكنة وبالتالي أنت النهاردة ممكن تكون تحمل حق لكن أنت بتخاف تتكلم ما عندكش جرأة إنك تعبر عن الحق اللي معاك ده وبالتالي حتى تعبيرك عن الحق مش هيكون موجود فبالتالي الشجاعة ليست مجرد فضيلة من الفضائل إنما هي الفضيلة التي تجعل باقي الفضائل ممكنة لذلك إذا أردت أن تكون فاضلا فكن شجاعا عايز تكون انسان فاضل كده وتتحلى بالصفات الفاضله والناس يثنوا على صفاتك واخلاقك وطباعك كن شجاعا لابد في البدايه ان تتحلى بالشجاعه اثنين الشجاعه هي قريبه منها بس انا هقولها لان ناكد المعنى الشجاعه هي اولى سمات البشر فهي التي تجعل باقي السمات ممكنه اولى سمات البشر هي الشجاعه فهي التي تجعل باقي الس- السمات ممكنه الشجاع فهنعد بقى احنا ماشيين مع بعض كلمات هتوصلنا كل كلمة منها ل- لميزة أو أهمية من أهمية الشجاعة الشجاع محبب حتى إلى عدوه والجبان مبغض حتى إلى أمه يعني الشخص ال- المحب الشخص الشجاع حتى عدوه بيحترمه حتى عدوه بي- بيحترمه لانه عنده الجرأة انه يطلع ويقول ويتكلم عشان كده في غزوة بدر يا جماعة لما جم يطلعوا الناس للمبارزة كان طلب المشركين ايه اخرج لنا اكفاءنا من قومنا عايزين ناس من قومنا بس بشرط يكونوا اكفاء ما مش عايز اتقتل من واحد مش كفء طلع لي واحد شجاع كفء عشان حتى لما اتقتل منه اقول ان انا اتقتلت من حمزة اتقتلت من فلان مش اتقتلت من اي حد اتقتلت من علي اتقتل... لا لا طلع لي حد شجاع استطيع ان انا اقف قدامه فما اخجلش من الهزيمه قدامه لكن طلع واحد ضعيف قدام اي حد ما فيش حد بيقبل الهزيمه من ضعيف حتى بيخاف لو اتهزم من ضعيف فهو محتاج شجاع فالشخص الشجاع الكل بيجمع برضه شجاعه بلا تهور وهنوضح الفرق بين الشجاعه والتهور فالانسان الشجاع الكل يحبه اما الانسان غير الشجاع اللي هو الجبان فالكل يبغضه حتى امه طبعا بتبغض الصفه مش بتبغض الولد نفسه ويمكن دي حتى احنا بنقابلها حتى مع الاطفال الصغيرين نجد كتير من الامهات بيشتكوا انا ابني دايما خايف ابني دايما قاعد في جنب لوحده ابني بيخاف من اي حاجه ابني بيخاف من الضلمه ابني بيخاف يقوم يتكلم ابني صوته واطي متضايقه الام نفسها شوف الام عشان تحبها لابنها لكن متضايقه منه ومخنوقه منه ليه لانه جبان لانه مش شجاع رغم ان لسه لسه صغير ونقدر نربي فيه الشجاعه دي بسهوله جدا لكن الام متضايقه منه فالشجاعه تعطيك حبا من الاخرين حتى ولو كانوا اعدائك والجبن يعطيك بغضا من الآخرين حتى ولو كانوا أقاربك وأصدقائك الخوف يقتل أكثر من الموت الخوف يقتل أكثر من الموت لأنه إذا كان الموت يقتلنا مرة فالخوف يقتلنا كل مرة انعدام الشجاعة وانك عايش انسان خايف من كل حاجة خايف من النقد خايف من الفشل خايف من كلام الآخرين خايف خايف خايف خايف الخوف بيموتك كل يوم 100 مرة وعليه نقص الشجاعة يجعلك في موت دائم كم من المواهب الجملة دي مهمة قوي كم من المواهب قد فقدها العالم لافتقار أصحابها إلى القليل من الشجاعة تخيل أنت عندك موهبة بس ما عندكش شجاعة مثلا إنك تظهرها قدام الناس فعمال مخبيها بينك وبين نفسك عندك موهبة بس ما عندكش شجاعة إنك تعبر عنها وتقول للناس أنا عندي موهبة كذا كم من المواهب قد فقدها العالم لافتقار أصحابها إلى القليل من الشجاعة ففي كل يوم يواري التراب أناسا مغمورين منعهم جبنهم من بذل الجهد المطلوب هو جبان فما بيبذلش الجهد المطلوب فبالتالي نقص الشجاعة يضيع المواهب يكون عندك مواهب وعندك قدرات لكن نقص شجاعتك جبنك خوفك يضيع هذه المواهب والقدرات جملة أخرى عيش يوم واحد كالأسد خير من عيش مئة سنة كالنعامة تشعر بقيمة حياتك اللي عايز تقوله بتقوله بأدب بتقدر تواجه بتقدر تعبر بتقدر تقدم أفكار جديدة بتقدر تقدم أعمال جديدة بتقدر بتقدر عايش عايش لكن واحد تاني خايف مش هعمل دي مش هعمل دي الناس هتقول ايه اصل ممكن اغلط اصل م... يا عم خلاص لو عشت يوم واحد هنا بالصورة دي أفضل لك من مئة سنة تعيشهم جبان عيش يوم واحد كالأسد خير من عيش مئة سنة كالنعامة ومن يتهيب صعود الجبال بيت شعر كلنا عارفينه بس للأسف لسه مش قادرين نعمله ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر خايف تصعد وتتسلق وتظهر شجاعتك وجرأتك وتقول للناس أنا أهو عيش بقى بين الحفر خلاص خليك تحت يا أخي ما تقرفناش خليك تحت بقى أنت حر بقى فلا بد تصعد لابد يكون عندك شجاعة شجاعة الإعلان شجاعة الإعلان شجاعة المواجهة شجاعة الفعل شجاعة القول شجاعة الاعتراف شجاعة شجاعة شجاعة شجاعة تجد نفسك فوق الجبن عبودية والشجاعة حرية تتحرر خايف من كل حاجة ومن أي حاجة لا يا عم تحرر كده وخليك حر الشجاعة تخيل الشجاعة هي أول فضيلة تجعل باقي الفضائل ممكن لا يمكن أن تتحلى بفضيلة من الفضائل بشكل كامل إلا إذا كنت شجاعا الشجاعة تجعلك محبب من الناس الشجاعة تجعلك حر الشجاعة تجعلك تعيش حياة ذات قيمة الشجاعة تح- تجعلك تحقق النجاحات الكافية لأنه لا نجاح بلا شجاعة النجاح يعني أن يكون لديك الشجاعة والإصرار كي تكون الشخص الذي تريد تخيل كل هذه الصفات كل هذه الأهمية لأن تكون شجاعا فإذا أردت أن تكون فاضلا كن شجاعا إذا أردت أن تكون ناجحا كن شجاعا إذا أردت أن تكون مبدعا كن شجاعا إذا أردت أن تكون محبوبا كن شجاعا إذا أردت أن تكون مؤثرا كن شجاعا إذا أردت أن تحترم ذاتك كن شجاعا إذا أردت أن تثق في ذاتك كن شجاعا إذا أردت إذا أردت إذا أردت إذا أردت كن كن كن كن كن شجاعا بس أعتقد يعني مش محتاجين نتكلم كتير ونقول كلام كتير أكتر من كده عن أهمية إن الإنسان يكون شجاع طيب وإحنا برضو قبل ما نعيش مع صور الشجاعة وكيف نصبح ش- شجعانا في بعض المعاني عايزين نوضحها وإحنا بنتكلم صور من صور الشجاعة بس في صورة كلمات مهمة جدا توضح لنا بعض الصور هنقولها في كلمات قبل ما نحدد نقاط الشجاعة الحقيقية دي صورة من صور الشجاعة وليست كل الشجاعة الشجاعة الحقيقية أن تجرب عندما يكون هناك احتمال للفشل مش الشجاعة على فكرة أنك تعمل الحاجة وأنت ضامن نجاحها شجاعة إيه بقى لا الشجاعة الحقيقية أنك تجرب وفي احتمال للفشل إيه يعني تواجه وفي احتمال للفشل وإيه يعني وإيه يعني أصل أنت لازم تبقى ضامن أصل إحنا ما عملش حاجة إذا كنت ضامنها يعني إيه ضامنها لازم يبقى في مساحة من المغامرة المحسوبة وأنا بتحرك في الحياة يبقى الشجاعة الحقيقية أن تجرب عندما يكون هناك احتمال للفشل فيما يستسلم الجبان للهزيمة يكرر الشجاع المحاولة برضو من من سمات الشجعان انهم بيكرروا المحاولة حتى لو كانت هناك مساحة او فشلوا خلاص فشلوا وقعوا لكن هم بيكرروا المحاولة ولا يستسلموا احب من يبتسم للشدائد يقع في شدائد ما كلنا لازم هنقع في شدائد لكنه ما بينهارش بقى بيبتسم ومش شرط الابتسام انه بي- فرحان حصلت لي مصيبه لا ليس هذا هو المقصود المقصود هو المعنى المعنوي ساكون اقوى منك في شدة وماله الحياة قائمة على الرخاء والشدة آه، الظلام والنور لا يمكن أن تكون الحياة تجاه واحد أو شكل واحد حصل شدة وماله أنا جاهز أنا مستعد أنا متدرب إن أنا أواجه الشدائد فهواجهك أحب من يبتسم للشدائد يستجمع قواه في الكروب في كرب أنا هجمع قوتي كرب يعني إيه؟ يعني جمع جمع كل قواك في اللحظة دي لحظة صعبة لحظة صعبة يعني جمع كل قواك يستجمع قواه في الكروب ومن المحن تنمو شجاعته كل ما اتحط في محنة ده المحنة دي بتربي شجاعته مش بتقللها جملة مهمة عشان توضح معنى مهم جدا وخطير ليس الشجاع من لا يعرف الخوف وده معنى مهم قوي ومبشر قوي احنا اصلا احيانا بخاف طب ايه يعني ده فطره بشريه انك تخاف طبيعي انك لازم تخاف ربنا خلق الخوف ده جزء مننا فالشجاعه ليس معناها غياب الخوف ليس معنى الشجاعه غياب الخوف ليس الشجاع من لا يعرف الخوف ذلك هو الغباء والحماقه يعني في اشخاص كده يعني معلش معلش إيه، مش فارقه معاه هو هو يلا هو بيزق كده وخلاص ويطلع. ده, ده مش شجاعه على فكره ده بينطوي في جانب كبير منه اما على غباء او حماقه او تهور لكن ده ملوش علاقه خالص بالشجاعه يعني هو كده وخلاص لا ليس الشجاع من لا يعرف الخوف ذلك هو الغباء والحماقة إنه ذلك الذي تهدئ روحه النبيلة من روعه أنت خايف بس روحك نبيلة ومشاعرك نبيلة واستعدادك للمواجهة موجود فتهديك اهدى شوية معلش احنا خايفين بس هنواجه خايفين وقلقانين بس هندخل مفيش مشكلة خالص ذلك الذي تهدئ روحه النبيلة من روعه ليواجه بشجاعة مخاطر يخشاها في حاجة ممكن يكون بيخشاها أو خايف منها مواجهة حتى لو مواجهة صغيرة بس هو بيخشاها لكن روحه النبيلة بتدفعه للمواجهة حتى مع وجود بعض الخوف نادرون ودي برضو جميلة أوي نادرون أولئك الذين يتحلون بطبيعتهم بالشجاعة قليلين مش كتير اللي هو ربنا خلقه كده شجاع مش كتير على فكرة نادرون لكن لكن الانضباط والخبرة والتدريب يجعل الكثيرين شجعانا لما تتعود على الانضباط في حياتك تكتسب خبرة من المواقف تتدرب على انك تكون شجاع وتواجه المواقف تتحول مع الوقت الى شجاع فاطمئن حتى لو انت في اللحظة دي قاعد حاسس انك جبان ما تزعلش ما تزعلش خالص ده جاي اهو شوية انضباط شوية تدريب ش- خ- مع خبرات هتجد نفسك مع الوقت في قمة الشجاعة طيب الشجاعة والجرأة الفرق بين الشجاعة والجرأة أن الشجاعة من القلب وهي ثبات القلب واستقراره عند المخاوف في خوف بس في ثبات وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن بتقدر تصبر وعندك حسن ظن. أما الجرأة واحد جريء بيدخل ده جرأة والتهور بقى فهي إقدام سببه قلة اللام- قلة المبالاة وعدم النظر إلى العاقبة والاندفاع بدون تفكير ولا حكمة فالاندفاع من غير تفكير ولا حكمة ليس شجاعة إنما تهور أو جرأة يعني أنا أحبش حد ما أحبش أسميه جرأة بسميه تهور التهور هو الاندفاع بلا حكمة لكن الشجاعة لا تعني غياب الحكمة أنا لازم أفكر هو صح إن أنا أعمل كده ولا غلط طب نتائج اللي أنا هعمله ده إيه يبقى أنا مش خايف ما بخافش ما بقدمش الخوف من المواجهة لكن في نفس الوقت لابد أن أتدبر عاقبة المواجهة فتوازن ما بين تدبر عاقبة مواجهة الأمر اللي أنا عايز أعمله وما بين إن أنا ما أخافش من المواجهة الشجاعة هي إتقان الخوف وليس غياب الخوف إن أنا في خوف بس بواجه لكن ليس غياب الخوف تعلمت عبر التاريخ دي نقطة مهمة قوي أنه إذا كان الشخص مصمما على شيء فإن هذا يهزم الخوف ومعرفة ما يجب فعله تلغي الخوف ده درس بقى من الدروس اللي هناخدها واحنا بنقول ازاي نبقى شجعان انك انت تبقى مصمم على حاجه انك تعملها هتلاقي الخوف بيروح انا مصمم ان انا اعمل هذا العمل فبالتالي بقى الناس بينتقدوا ان خي... ممكن افشل لا لا لا انا مصمم فبالتالي لن التفت لاي شيء وانا مقبل على هذا العمل ومعرفه ما يجب فعله تلغي الخوف أخذ خطوة جديدة ونطق كلمة جديدة هو أكثر شيء يخافه الناس دي من صور الشجاعة إن أنا أخذ موقف جديد أو أعمل حاجة جديدة أو إن أنا أنطق كلمة جديدة ده شيء بيخافه الناس رغم إن التغلب عليه بيساعد على نمو الشجاعة الشجاعة هي فن يعلمك أن تكون الشخص الوحيد الذي يعرف أنك ترتعد خوفا يعني ممكن يكون من جواك ده هو رعب لكن بتقدم على العمل هل معنى ذلك انك جبان لا مش جبان الجبان هو من يهرب يبقى ليس من يخاف تاني الجبان هو من يهرب او من يحجم عن العمل وليس من يخاف من اداء العمل لكنه بيأدي يبقى شخص شجاع الشجاعه الشجاعه الشجاعه كن شجاعا تكرر إذا أردت أن تكون ناجحا فكن شجاعا إذا أردت أن تكون فاضلا فكن شجاعا إذا أردت أن تكون واثقا فكن شجاعا إذا أردت أن تكون مؤثرا فكن شجاعا إذا أردت إذا أردت إذا أردت إذا أردت فكن كن كن كن كن كن شجاعا كن كن حلوة كن كن دي فكن كن شجاعا يبقى الشجاعة هي أولى السمات التي تجعل باقي الصفات ممكنة طيب تعالوا نقول مجموعة صور بعض الصور للشجاعة سريعا كده ونتأمل إيه اللي موجود عندنا منها وإيه اللي مش موجود إبداء الرأي شجاعة إنك تقول رأيك ش... على فكرة يا جماعة الشجاعة لا تناقض الأدب الشجاعة لا تعني سوء الأدب لأن واحد بيتخيل الشجاعة لا تعني علو الصوت الشجاعة لا تعني استخدام اليد الشجاعة لا تعني إهانة المخالف الشجاعة لا تعني التهور الشجاعة لا تعني عدم تدبر العاقبة الشجاعة لا تعني الاندفاع خلف آراء الآخرين كل ده ليس شجاعة الواحد متخيل ان هو كل ما صوته عالي وكل ما ايده طولت بقى شجاع ما بقى ده ما بيخافش كل واحد قال ادبه على الاكبر منه سنا يا شفت ده ما بيخافش ده قال له الدكتور بتاعه تقليل الادب في وشه يا سلام قال له الدكتور بتاع الادب في وشه ده الشجاعه دي الادب مش شجاعه فبالتالي يا جماعه الشجاعه لا تعني اساءه الادب الشجاعه لا تعني ارتفاع الصوت الشجاعه لا تعني استخدام اليد الشجاعه لا تعني التهور على العكس الإنسان الشجاع المفروض من الشجاعة أن تستطيع تمالك أعصابك أنا, أنا, أنا إيه المشكلة يعني إيه المشكلة أنا عندي شجاعة لكني هادئ مش معنى أن أنا أكون شجاع أن أنا أكون متهور أو أخطئ طيب إبداء الرأي شجاعة الإصرار على الصواب أمام المخطئين شجاعة تلاقي واحد أحيانا إيه يكون بيعمل حاجة صح بس يقعد في وسط مجموعة بيعملوا الغلط فمجرد ما هم يتكلموا في الغلط اللي هم بيعملوه تلاقي هو يسكت أو يحاول يجاريهم لأ لا دي مش شجاعة الإصرار على الصواب أمام المخطئين شجاعة يقولوا بقى اللي يقولوه ممكن تكون موجودين خمسة ستة مع بعض وناس بيتكلموا في موضوع خارج وواحد رافض إيه يا عم أنت متخلف أيوة لا مش متخلف أنا بعمل الصح ما بيصلوش وأنا هقوم أصلي أيوة يا عم الشيخ أيوة فيقعد ما... لا يا عم مكسوف من إيه هو اللي هيعمل الصح هو اللي هيتكسف ولا بيعمل الغلط هو اللي بيتكسف أنا ما بقتش فاهم يعني مين اللي بيتكسف احنا دلوقتي أصحاب الحق هم اللي بيتكسفوا هيقوم يصلي هيتكلم كلمة طيبة مش هيشارك في كلام خطأ بيحصل اعمله وانت رافع راسك اعمل هذا الصواب وانت رافع راسك فالإصرار على الصواب أمام المخطئين وبابتسامة بابتسامة رقيقة وبنبرة هادئة ما ما اصل انتوا مش فاهمين حاجة لا لا لأنك تسكت وما تعملش الحاجة صح ولأنك تقلبها خناقة معاهم صح الحق قوي في ذاته الحق مش محتاج ان صوتك يعلى ولا ايديك تشتغل ولا تنتفض قدامهم عشان تثبت ان معك الحق اصرارك على تنفيذه وابتسامتك الهادئة أثناء تنفيذه وحسن معاملتك لهم أثناء تنفيذه بيخليهم هم مع الوقت هتلاقيهم هم بيتبعوك أو على الأقل بيعجبوا بما تفعل احنا مش داخلين معركة الإصرار على الصواب أمام المخطئين شجاعة عدم السماح للخوف من النقد أو الفشل ليمنعنا من المحاولة شجاعة انت عايز تعمل حاجة عايز تتكلم بس ممكن أقول غلط وهي ما تقول غلط ما تقول ايه المشكلة هتتعلم الناس هيقولوا عليا ايه لو غلطت إيه طب ما انا ممكن افشل وايه يعني ما تفشل ولا الناس يقولوا يقولوا تعلم لكن هتنيك واقف كده في الجنب لن تتعلم شيئا وستصبح لا شيء وستصبح لا شيء عدم السماح للخوف من النقد او الفشل ان يمنعنا من المحاوله شجاعه عدم السماح للخوف ان يمنعنا شجاعه انا خايف بس هقول انا خايف اتكلم هبقى هقول بس هقول هقول مره كلمه صغيره كلمتين هقول مش هسمح للخوف ان هو يمنعني من الحركه عدم الكذب عدم الكذب شجاعة انت بقى ممكن واحد يكذب عشان يعلي مكانته امام الاخرين هي دي الشجاعة واحد يكذب عشان يحاول يظهر نفسه صح واحد يكذب ويضحك على الاخرين عشان يحاول يقنعهم بحاجة فيستخدم الكذب يعني يلوي عنق الحقائق او يكذب عليهم عشان يقنعهم بفكرة معينة فيكذب او يلوي الحقائق ليس هذا من الشجاعة في شيء لا تكذب لتعلي من شأنك لا تكذب لتضحك الناس لا تكذب لا تكذب لا تكذب لأن الكذب ليس بشجاعة مهما كان حتى لو هي لك أنك هتصل إليه لما تصل لا تكذب لأنه ليس الكذب شجاعة شجاعة شهادة الحق والعدل حتى لو ضدك أو ضد من تحب شجاعة إيه ده شهادة الحق ضدي مش هتبقى بصفي أو ضد الناس اللي أنا بحبهم أو ضد صاحبي أو ضد أختي أو ضد لا اشهد الحق شهادة الحق شجاعة حتى لو ضدك اعدل ولو على نفسك فهذه شجاعة عدلك ولو على نفسك شجاع اعدل ولو على نفسك كلمة الحق عند من لا يقدرها شجاع ممكن تكون قاعد وسط ناس مش هيقدروا كلمة الحق شجاع لكن أحيانا يكون من الذكاء ألا تنطق بعض الكلمات في بعض المواقف يعني إذا كان الضرر هيبقى أكبر من النفع فيبقى من الشجاعة الامتناع لأن بعض الناس أحيانا ما بيوازنش الكلام اللي هيتقال في اللحظة دي نتائجه إيه أو أثره إيه فيقولوا خلاص ومعتبر ده من الشجاعة أحيانا أحيانا لكن ما تحجمش عن خوف لكن تحجم عن حسابات أنا حسبتها لقيت إن الضرر في هذه اللحظة هيكون أكبر من النفع دون خوف ما تقولش ما تتلككش ما تبقاش أنت أصلا خايف وبتصني لو قلت لا لا لا وغالبا هذا لا يحدث غالبا ما يكون أي كلمة تقال كلمة حق بهدوء وأدب وابتسامة و- و- وعدم تشنج الكل بيقبلها حتى لو اختلف معك فيها كلمة الحق عند من لا يقبلها شجاعة الاعتراف بفضل أصحاب الفضل شجاعة في ناس بيصعب عليهم قوي والله أصل فلان ده صاحب فضل عليا فلان ده والله خدمني في كذا فلان ده عمل لي كذا لا اعترف اعترف بفضل أصحاب الفضل عليك الاعتراف بفضل أصحاب الفضل شجاعة الاعتذار عند الخطأ شجاعة لو انت اخطأت خطأ معين فالاعتذار عن الخطأ شجاعة وتصحيح الخطأ شجاعة أكبر يعني مش كده بس والله ماشي أنا آسف أنا غلطت طب ماشي وبعدين يعني صح بقى هذا الخطأ تصحيح هذا الخطأ يمثل شجاعة أكبر يبقى الاعتذار عند الخطأ شجاعة وتصحيح الخطأ شجاعة أكبر تنفيذ أفكار جديدة واقتحام مجالات جديدة شجاعة مش لازم تفضل دايما ماشي ورا اللي قدامك ا- ا- اطلع انت في مقدمة اعمل حاجة جديدة يبقى انك انت تنفذ افكار جديدة وتقتحم مجالات جديدة شجاعة تقبل النقد شجاعة انك انت تنتقد وانت تتقبل هذا النقد شجاعة ايه المشكلة تقبل النقد تقبل الاختلاف ربنا خلقنا مختلفين ايه يعني لما حد يختلف معايا ما, ما, ما تعامل معاه بأدب بدون تهور وبدون وبدون تقبل الاختلاف شجاعة تقبل النقد شجاعة عدم الاستسلام للإحباط واليأس شجاعة وده امر مهم جدا وكنت جمله انا هقف معاها شويه عشان ناس كتير بيتكلموا الايام دي في موضوع المذاكره والامتحانات قربت وهو حاسس ان مفيش فايده وان مفيش نتيجه وان وان لا اوعى من الشجاعه الا تستسلم للاحباط او الياس والله حتى لو فاضلك ساعه احذر الاستسلام للاحباط والياس ان شاء الله هقدر اعوض ان شاء الله الفتره اللي جايه دي انا هبدا من اللحظه دي اشتغل جامد مش هستسلم واصل انت لو لو يأست او احبطت هتضيع الكام يوم اللي فاضلين كمان لكن لو ما يأستش وما احبطتش وكان عندك شجاعه هتقدر تستثمرهم فايهما افضل انا فاضل لي 21 يوم مثلا على الامتحانات ايأس واضيعهم ولا استثمرهم واضاعف مجهودي فيهم بما يعادل 42 يوم بدل 21 يوم شوف فرق بقى الشجاعه من ال... من عدم الشجاعه الجبان الخايف اللي بيستسهل هلا ما خلاص ما فيش فايده وانا ضيعت الوقت وانا وانا وخلاص وانا هعمل إيه اليومين اللي فاضلين وانا اصلي مش عارف اذاكر خالص وانا اصلي وانا اصلي ودي مشكله غريبه جدا يا جماعه يعني فجاه يقول لك انا مش عارف اذاكر شوف لي حل واحد بيعكس شوف يعني ايه اشوف لك حل الحل في ايدك انت الحل في ايدك انت حفز نفسك شجع نفسك جرأ نفسك ابدأ يلا اشتغل واتعب لكن زي ما بقول باستمرار مفيش عقار يخليك تقعد تذاكر العقار بداخلك انت والشفاء بداخلك انت والحماس بداخلك انت اه ممكن اقول لك كلمتين يحمسوك بس لازم انت اللي تتحرك بقى فتحرك اوعى تستسلم للاحباط والياس لسه في فرصه والله في فرصه ايه يعني فاضل 21 والله كتير كتير والله كتير فعلا لو اتعملوا صح هو الترم كله قد ايه يعني 21 يوم لو انا ضاعفت مجهودي فيهم بحيث بقى اليوم بيومين كاني خدت 42 يوم حلو قوي حلو قوي بس اشتغل بقى وزن امورك ويلا اتحرك شغل من كلمات الاحباط والياس ومفيش فايده واللي فات فات واللي حصل حصل لا لا انا هشتغل شجاعه دي شجاعه نوع قوي جدا من أش- عدم الاستسلام للاحباط والياس شجاعه مواجهه المشكلات شجاعه قابلتك مشكله هنام بقى واموت ولا هواجه لا هواجه دايما زي ما بنقول برضه التعبير شجاعه انك تقوم تعبر كده في وسط الناس وتتكلم وتقول اللي عندك شجاعه وكل دوت بيكتسب كل هذه الامور صور من صور الشجاعه الشجاعه الحقيقه صورها كتير جدا مواجهه ما تخافه ايه, إيه الامور حدد كده الامور اللي انا بخاف منها بخاف من كذا وكذا وكذا حددها واجهها بقى هذه قمه الشجاعه انك تحدد كل الامور اللي تخشاها اللي بتخاف منها سواء كانت امور ماديه او امور معنويه وهواجهها يا جماعه الامر جد خطير والله يا جماعه انا اعرف ناس عايشين طول عمرهم زعلان من نفسه اصل انا بخاف اتكلم اصل انا بخاف اعمل حاجه جديده اصل انا بخاف اعمل اصل انا برمي مسؤوليتي كلها على الناس اصلا انا اصلا يا عم يلا صحصح بقى انت المسؤول عن حياتك ما تخليش حد يشيلها لك انت المسؤول عن حياتك انت المسؤول عن قراراتك انت المسؤول عن ارادتك انت المسؤول عن مستقبلك فكن شجاعا كن شجاعا كن شجاعا الحقيقه الشجاعه صورها كتير قوي قوي قوي قلنا مجموعه منها هنعرض مجموعة أخرى منها إن شاء الله وهنشوف الوقت هيسمح إن إحنا نتكلم بشكل تفصيلي عن إزاي نتحلى بيها ولا لأ هنكمل إيه من الصور بتاعتها ده كله هنتكلم عنه لكن الأهم منه إن شاء الله إن إحنا بعد ثواني صغيرة هنطلع فاصل بعده على طول هنبدأ نتلقى اتصالات حضراتكم اللي اشتقنا ليها الحقيقة جدا مشاركاتكم آرائكم أسئلتكم يلا جهزوا أسئلتكم استفساراتكم أي حاجة وابدأوا من دلوقتي اتصلوا علينا عشان توصلوا لنا بسرعة إن شاء الله عشان هنطلع مع بعض فاصل ونرجع بعده نستقبل اتصالات ومشاركات حضراتكم إن شاء الله نطلع فاصل صغير ونعود فانتظرونا
والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله والنصر ما أبهى شران يحفظنا يدعو للبهجة والبسر
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك أوسكار TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عاوز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوها تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة حللي كل كل مشاكل البشرة الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وقدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني
والفرحة جائزة كبرى عدنا بفضل الله والنصر ما أبهى شرون يحفظنا
اهلا ومرحبا بكم فقرتنا الاخيره النهارده هنستكمل فيها بعض الجمل والعبارات والتعليقات عن الشجاعه هنستقبل اتصالات ومشاركات واراء حضراتكم ونرد عليها ان شاء الله وبنذكر حضراتكم بصفحتنا على الفيسبوك صفحه حل- سلطه خضراء شاركونا فيها بارائكم مقترحاتكم بنعيش فيها ان شاء الله مع حلقات ومع موضوعات اخرى نتمنى ان شاء الله تشرفونا فيها ونعيش فيها مع بعض الشجاعه قلنا الشجاعه ليست مجرد فضيله من الفضائل انما هي اصل كل فضيله تكون موضع اختبار فلو عايز تتحلى باي فضيله من الفضائل لابد ان تكون شجاعا شجاعا دون تهور شجاعا دون اساءه ادب شجاعا دون علو صوت شجاعا دون استخدام يد الا في المواقف اللي بتستدعي استخدام اليد وارى ان هي لا تكون مواقف كثيره في العاده الحقيقه في جمله مهمه جدا لما نبدا احنا نتدرب على الشجاعه ونحاول نكتسب الشجاعه واحد بيقول جمله جميله قوي يقول ربما لم أكن بذلك الجبن الذي كنت أعتقده في نفسي يعني لما بدأ هو يتحرك ويحاول يتحلى بالشجاعة اكتشف إن هو ما كانش جبان قوي ربما لم أكن بذلك الجبن الذي كنت أعتقده في نفسي وربما كان بداخلي شجاعة كما لدى أي شخص آخر ولكن ولكن المسألة كلها كانت مجرد أن يكون لدي الرغبة في استخدامها مجرد ان أنا يكون عندي الرغبه ان انا عايز انا مش مش مش اصل في ناس احيانا يا جماعه بترتاح للنوم هو مش عايز يواجه ولا ولا ولا ولا فاصلا انا بخاف اصلا انا مش شجاع لا لا لا لا كلنا لو عندك رغبه في استخدامها لو عندك رغبه في اكتشافها لو عندك رغبه في استخراجها تستطيع ان تكتشفها وتستخرجها وتظهرها امام الناس جميعا طيب معانا اتصال نستقبله بعد نكمل مدام نور السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا حضرتك آه، ازي حضرتك يا فندم الحمد لله انا بس عندي مشكلة مع ابني هو اول عنده اربع سنين ايوه آه، هو يعني لما بقى عنده يعني ستريس نفسي حد يزعله او يضايقه بيتهته تمام آه، بيبقى في المدرسة هو شاطر جدا بس ما بي ما بيقولش ما بيقبلش على بيقول ال- الإجابة نعم آم، آه، هو يعني هو شخصي يعني أنا شخصيتي إن أنا شجاعة جدا جريئة جدا ده على عكس مع باباه أنا بحاول معاه إن أنا أخليه جريء شجاع أخليه واثق من نفسه بس يعني مش قادرة أعمل معاه ده مش عارفة أعمل له إيه حاضر حاضر ارد على حضرتك ان شاء الله شكرا عفوا الحاجة سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي أدعو حضرتك الله عز وجل أن يكون تكون أن يرزقك أشرف الأقوال اللهم والأفعال آمين.
وتكون سببا في مزيد من الخير بإذن الله للآخرين اللهم بإذن آمين.
الله وأن يعيننا على حمل الأمانة بأمانة فإنها ثقيلة وكان الإنسان ظلوما جهولا أقول حاجة يا أستاذ أشرف اتفضلي عايزه اقول الشجاعه الحقيقيه ان يقبل العبد على طاعه الله بحب مهما صعب الامر ثم نلجا اليه ونحتمي بحماه حتى نصل الى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره وايضا من الشجاعه الا نقف عند صغائر الامور حتى نلحق برب المتقين الناجحين ومن الشجاعه أن أعطي كل ذي حق حقه ولو بالكلمة الطيبة يقول جل في علاه لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى كنت عايزة أقول حاجة عن السلطة ممكن أقول حاجة عن السلطة؟
اتفضلي أقول؟
اه اتفضلي عايزه اقول عايزه اتكلم عن سلطه هي بحق سلطه تسمن وتغني من جوع لكنها كثيره ومتنوعه بفضل الله فهناك مائدة الرحمن عليها ما لذ وطاب من مأكل وشراب وهناك سلطة في بستان جامع شامل منها أجمل الأزهار والثمار علاوة على طيب الروائح وجمال العطور والك والكلام يطول فقط أقول يا مسلمين أقبلوا وأنهلوا فكثر خير الله وزاد وفاض ويناسب الكل يناسب الكل فهو دين العالمين لا المتعلمين والمثقفين بحسب فمنه على سبيل المثال لا الحصر صلاة على الحبيب وتسبيح وتهليل وحمد واستغفار ودعاء وصلاة وثياء وصيام والخير وفير فهل من مجيب يقول جل في علاه وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين أمكم ولست بخيركم لكن وأمكم ولست بخيركم وربي ولكن وأعلمكم بفضل الله أنني لم أتذوق سلطة أجمل من حلاوة الأنس بالله وحلاوة المناجاة فهذا الجمال والعطاء في الدنيا فكيف لو رأيناه جل في علاه اللهم أربط على عقولنا وقلوبنا وزدنا علما وأعنا على حمله أعنا على حمله وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خير معانا اتصال آخر السلام عليكم طيب معلش ان اختنا قفلت طيب نرد الاول على السؤال بتاع اربع سنوات آه، بيتهته آه، لما بيتضغط يعني هو الحقيقه معرفه السبب بيتسهل حله واضح ان هو حساس شويه آه، او ان هو ما اتعودش لسه يقابل مواقف صعبه فبالتالي حضرتك مطلوب نقلل الضغط عليه النوع اللي زي ده بيجي بالتشجيع اكتر من الضغط ممكن يكون حضرتك استعجالك على ان هو يبقى شخص مثالي ودي مشكله بيقع فيها كتير من الاباء والامهات مستعجلين قوي ان الولد يبقى ولد مثالي وفق واعتقد ان هو الولد الاول اعتقد اعتقد والله اعلم انه هيكون الولد الاول فبيبقى الناس حريصه قوي يبقوا فبيضغطوا عليه كتير ذاكر اعمل الهومورك مش عارف ايه لا لا خف الضغط من عليه طالما هو- هو كويس لوحده فخف الضغط من عليه استخدمي التشجيع اكتر من العقاب او اكتر من الضغط عليه مباشره حضرتك ادعمي ثقته بنفسه ادعمي تصرفاته الصحيحه او ت- تعامله الصحيح في المدرسه اطلبي من اللي بيدرسوا له فهميه طبيعته هو بيحتاج ان هو يتشجع محتاج ان احنا نقدمه ما ننتظرش ان لازم هو اللي يقوم احيانا نشجعه ونطلعه بطريقه بسيطه ونشجعه هذا الطفل بحاجه الى تشجيع لكن الحقيقة المشكله ليست خطيره ولا كبيره محتاجين بس ما نضغطش عليه كتير ما نطالبوش بالمثاليه باستمرار لان المطالبه بالمثاليه باستمرار بتمثل ضغط كبير على الولد نشجعه عشان يستخرج او يخرج افضل ما عنده وان شاء الله العمليه بسيطه جدا الحاجه سناء بنشكرها على كلماتها الطيبه واتمنى ان شاء الله ان ربنا ينفعنا بيها نرجع ونتكلم عن مجموعه اخرى من صور الشجاعه قلنا صور كتير جدا للشجاعه في مجموعه اخرى مهمه من صور الشجاعه لا تبحث عن أعذار لإخفاقاتك في واحد أول ما بيغلط أو يفشل أصل كان حصل كذا أصل هم عملوا كذا هو جاهز هو من الأول جاهز بالأع... يعني على فكرة في ناس بتبقى جاهزة بالأعذار قبل الفشل يعني قبل ما يفشل في عمل ما أو في مواجهة حاجة معينة هو بيجهز بس لو هم ما عملوش كذا بس هم لو سابوا الأمور تمشي طبيعية بس هم لا هو من الأول عمال يجهز الأعذار من البداية ولو فشل أه مش قلت لكم هو ج... لا لا تبحث عن أعذار لإخفاقاتك تحمل مسؤولية حياتك ومسؤولية إخفاقاتك هنتكلم على الإخفاقات إزاي هنقول لكن بعد استقبال هذا الاتصال أم محمد السلام عليكم
وبركاته آه، لو سمحت يا دكتور آه، آه، ابني في تانية روضة في المدرسة أيوة وراح المدرسة 10 أيام كده وبعد كده بقى يخاف جدا إن هو يروح ممتنع جدا ممتنع تماما عن إنه يروح آه.
يعني مش عايز يروح كل ما يجي أوديه المدرسة يجيله خوف ورعشة ورعب ومش عارفة إيه اللي في المدرسة ما فيش حاجة يعني رحت سألت ما لقيتش أي حاجة بس طب لغاية دلوقتي سألتيه؟
مش عارفة أوديه المدرسة سألتيه هو حضرتك سألتيه هو شخصيا سألته سألته قال لك؟
يعني بيقول ح- حاجات عادية اللي قالوا لي مش هتروح حاجات بسيطة كده ما فيش ورحت حلتها وحلتها مع المدرسات وكل حاجة مفيش فايدة هو دخل عايز دخل السنة اللي فاتت ولا دي أول سنة يدخل دخل فيها آه، لا دخل السنة اللي فاتت وكان عامل إيه السنة اللي فاتت يعني كان عيط كام مرة كده بس بعد كده بقى يروح يعني خلص سنة إنه بيروح وخلص طب.
العشر أيام الأولانيين من السنة دي راح عادي آه، ما طب.
كانش بيعيط ولا حاجة طب دلوقتي هو بيعيط حضرتك بتقعديه ولا بتوديه
لا هو بيقعد يعيط لغاية هو عنده يعني يقعد يكح ويجيله تنفس لغاية ما أنا رياية بقى وباستمرار كل ما أجي يروح المدرسة يجي يخش في عيا وانتهى على كده لا سؤال هو بيكح يعني هو كل واحد بيعيط بيكح بيجيله ضيق تنفس
لا هو عنده حساسيه اصلا نعم هو عنده حساسيه اصلا عنده حساسيه آه، طيب هقول لحضرتك ان شاء الله آه، حضرتك اولا لازم يتعود يروح الحقيقه يعني هو حضرتك ما تتكلميش معاه في الموضوع كتير وحضرتك حسسين الموضوع هو طبيعي هيروح يعني آه، اما حكايه ال- آه، الكحه والحساسيه فانا يعني ايه هنراعيها لكن راعي ان في جزء منها مبالغه على فكره الولد ذكي الطفل بيبقى ذكي وبيعرف كويس جدا جدا جدا ايه اللي بيجيب نتيجه وهو اكيد سمعكم بتتكلموا بتتكلموا عن المدرسات بتوعه اصل هو على ما بيعيط بيكح فبتجيله حساسيه فبيحصل له كذا سمع بتتكلمي مع حد من الاسره فبالتالي هو عارف ان دوت احد الطرق السهله للوصول للامر ده فبالتالي الموضوع محتاج هو حضر السنه اللي فاتت يبقى ما فيش مشكله بس نبحث الاول ايه المشكله هل تغيير الفصل مثلا تغيير الكلاس اللي هو كان فيه عامل له مشكله هل في ناس من اصحابه اللي كان بيحبهم مش موجودين معاه هل في حد من ال- من الاولاد اللي موجودين معاه بيضايقه ده وارد على فكره وما يكونش هو بيصرح بيه هل اللي معاه في ال class مستواهم الدراسي اعلى منه قوي فهو حاسس انه مخنوق على فكره ده بيحصل الولد ممكن يكون موجود في فصل والولاد مستواهم الدراسي اعلى منه فهو مش قادر يتجاوب معاهم فمش قادر يمشي هل هو ليه صداقات لو اتكون ليه صداقات في المكان دوت ده هيساعد كتير جدا على انه يستمر فحضرتك مطلوب انك تعرفي الاسباب هل في فجوات تعليميه او نفسيه في الفصل مضايقاه سوء معامله من حد مضايقاه حضرتك تبحثي عن الامر دوت وتشوفيه رقم اتنين ان لازم يكونوا له صداقات الناس اللي موجودين معاه لازم يكونوا له صداقات الولد لو لقى ليه صداقات وبيلعب والكلام ده كله والمدرسات يلعبوه ويحركوه وحب المكان فبالتالي حي- هيستمر ان هو يروحه لازم حضرتك يبقى عندك اس- يعني صبر شويه او ما تستجيبيش بسرعه فجاه اصله بيعيط فهتجيله لا يعني الامر محتاج شويه صبر من حضرتك ولازم هو يعرف ان هو مكمل الولد طالما عارف انه لو عيط وكح حضرتك هتشيليه هو هيستمر على هذا الامر لكن بعد علاج الخطوات الاولى يعني احنا نقفل عليه الاول الابواب اللي ممكن بالفعل تكون بتادي لده معاه اما وقد اغلقنا هذه الابواب لابد ان احنا يكون في مساحه حسم في ان هو هيحضر هيعيط مره هيعيط اتنين هيكح لما يلاقي نفسه ما بيتاخدش ما بيتاخدش ما بيتاخدش هيتعامل مع الامر كامر واقع وسلميه لمدرساته والامر يمشي بهذه الصوره ده ده مش معناه ان احنا هنهمل مرضه لكن مش عايزين نبالغ قوي في الاحساس بيه لان الولد بيبقى ذكي وعارف ده فنحل مشاكله الاول لو في مشاكل موجوده ثم شيء من حسم في هذا الامر مفيش مانع ان احنا نقلل عدد الساعات في الاول شويه على ما يتعود خطوه بخطوه لكن لابد ان هو يبقى في حسم في هذا الامر وان شاء الله هتلاقيه بيتعتاد هذا الامر طيب معانا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا ازيك يا استاذ اشرف الحمد لله انا ب- بمسي على قناه الرحمه ربنا يخليك يعني اسمي على مسمى اللهم صل على النبي ربنا يكرمك وبعدين انا عايز اعرف الموضوع اللي نشر الخبر الكاذب بتاع الشيخ محمد حسان نعم بتاع فضيله الشيخ محمد حسان وده ده سؤالي الاول وسؤالي الثاني انا بيجي لي احتقان على طول لا بشرب دخان ولا اي حاجه احتقان احتقان اه في الزور هل ده بيجي من زعل او من زعيق مثلا حاضر ماشي يا دكتور حاضر انا أنا هستنى الرد بتاعك ان شاء الله باذن الله السلام عليكم عليكم السلام كده. طيب معانا اتصال اخر امة الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك ممكن لو سمحت سؤال اتفضل بس أطلب من حضرتك إنك تطول بالك معايا بس شوية اتفضل
إن أنا نفسي صح أكون شجاعة
اتفضل بس مع زوجي نعم مع زوجي اه نفسي أكون معاه شجاعة صح يعني هو بيح- بيحب الجمال بيحب إني دايما أكون متألقة وجميلة وأنا عندي أولاد فما مش عارفة أوفق ما بين كده وما بين كده فمحتاج وقت كتير ومجهود كتير قوي إن أنا أكون يعني أعرف أعمل أي حاجة وساعات أضعف خالص و- وأسيب الحاجة وأحس ساعتها إن أنا صح مش مش شجاع ضعيفة بس لما يقول لي مثلا إن هو ممكن يتزوج ساعتها صح بحس إن أنا ضعيفة ضعيفة ضعيفة فأنا مش عارفة إزاي أكون شجاعة يعني مش عارفة أعمل إيه وعارفة في نفس الوقت أما أخاف إن المجهود اللي مبذله ده كله والوقت ده كله يكون في حاجة ملهاش على الأقل فايدة ممكن أستغلها في حاجة مثلا ترضي الله أو أو إن كان ده يرضي الله فأيوه مش لازم طول الوقت الإنسان يتجمل و- ويهتم بنفسه وب- بحاله وأترك الأولاد وأترك البيت أو أترك كده فلو سبت درجة بينزل فيها هو 120 درجة فأنا صح نفسي أكون شجاعة صح مش عارفه اغير من نفسي خالص لا جوايا يعني حاجات ع- عايزه كتيرة حضرتك جوه عايزه تكوني الصبر.
شجاعه تعملي ايه يعني يعني عايزه تكوني شجاعه تعملي ايه؟
نفسي نفسي اكون شجاعه قدامه نفسي اثبت قدامه ان انا صح شجاعه وماسكه نفسي يعني مش مش مثلا ما فيش اي حاجه تاثر عليا او ان كنت كده او كده يعني نفسي يكون انا بشخصيتي بنفسي يقبلني بكده ايوه اي حد بيتبادر واي حد ب- بتمر بيه مشاكل وبتمر بيه ظروف لكن نفسي اكون شجاعه مش شجاعه ما دايما ضعيفه مش عارفه اثبت قوه نفسي قدامه مش فاهمه اعمل ايه ايوه طب حضرتك عايز انا برضه في سؤال حضرتك ايه صوره الشجاعه اللي انت عايزه تكوني شجاعه قدامه بيها؟
صورة الشجاعة اه يعني يعني يعني حضرتك حابه تكوني شجاعه قدامه ازاي؟
إن هو حس إن أنا ضعيفة من إن هو كل ما يطلب شيء أنا أصر على عميله وأصر إن أنا أعمله وأبذل تعب ومجهود وجهد وإما إن تنازلت فهو بي- بيدوس على ضعفي ده وبي- وبيجل 120 درجة زي ما بقول لحضرتك طيب حاضر فأنا أعمل إيه؟ نفسي صح أكون شجاعة معاه طيب وفي حاجة تاني اتفضلي هو ينفع ان انا ابذل مجهود يعني يب- ينفع ان انا اخد وقتي كله نص يومي في ان انا اجهز نفسي او اعدل من نفسي او ب- أ- اهيئ نفسي ان هو ممكن يشوفني ساعه او نص ساعه ويمشي بقيه اليوم بره البيت
حاضر هرد على حضرتك ان شاء الله
السلام عليكم عليك سكت آه، ام عمر من الدقهليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بحضرتك أهلا بيك اتفضلي لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال اه ممكن أنا عندي طفلة لو سمحت عندها ست سنين ايوه إيه ب- في البيت ما أقدرش أقول لحضرتك شرسة بطريقة فظيعة شرسة شرسة.
بطريقة فظيعة مم.
في المدرسة بقى ما بتنطقش أو بره أو في أي مكان ما بتنطقش بأي حاجة مم.
يعني بالتالي إنها بره خرصة حاضر في طب ليه البيت- ليه- ليه اخوات حضرتك؟
أم؟
ليه اخوات؟
أه لا إخوات أه قد ايه حضرتك؟
الكبير في بكالوريوس السنة دي والتانية في تانية ثانوي حضرتك مدلعينها شويه؟
مدلعينها خالص اه ماشي بس يعني هل الدلع ده هو السبب انها تكون بالمنظر يعني اللي في دماغها هتنفذه يعني هتنفذه بالقوة بالذوق هتنفذه يعني هتنفذه بأي وسيلة ده حاضر في البيت بره بقى تح... كل اللي... كل اللي يشوفها بره يقول ان هي يعني ملاك
حاضر حتى المدرسة بتاعتها بتقول لي بتشتكي منها ممكن تكون عارفة الإجابة وما ترضاش تقولها تقف وتسكت يا ب- يا بنت قول خلاص مفيش مفيش أي أي قابلية عندها للإجابة في البيت أنا متابعاها كويسة في نعم المدرسة ما مفيش أي مفيش أي رد على أي مدرسة ولا مش عارفة أعمل معاها إيه حاضر اتفضل حضرتك ان شاء الله طيب هناخد مدام لبنى وبعدين استاذنكم في خمس دقائق بس عشان نرد على الاسئله عشان ما ن- ما نضيعش الحلقه في استقبال الاتصالات وما نقدرش نرد على الناس مدام لبنى السلام عليكم ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه بعد اذنك انا بس عايزه اسالك سؤال عشان بخصوص ابن اختي هو في ثانيه ثانوي نعم ودايما آه يعني بيشتكي من صحابه ان هم بيضربوه وهو يقول انا حاسس ان شخصيتي ضعيفه ومش عارف اذاكر مش عارف انظم وقتي يعني من يوم كام يوم اتصل بيا وانا ما بقتش عارفه اجاوب اقول له ايه نعم فيعني حضرتك يعني تنصحني ان ان الواحد يعمل معاه ايه او يقول له ايه د- يقول لك آه، صحابي بي آه، واصحابي بقى لي زمان معاهم من سنه من اعدادي بيضربوه وهو قاعد في الفصل مم.
وانا مش عايزه ابقى وحش معاهم مم.
فيعني م- مش عارفه اقول له ايه صراحه يعني انا احترت قلت مع حضرتك تيجي في البرنامج اسالك وممكن انصحه بايه حاضر حاضر اتفضل حضرتك إن شاء يعني وحتى ممكن يتبول على على نفسه تبول لا ارادي لما بيزعل او حد بيزعله
مم.
وهو في ثانيه ثانوي كبير يعني فم- نعم.
مش الواحد يتصرف معاه ازاي او يقول له يعمل معاهم ايه عشان يبقى كو- يعني نفسيته مستريحه الله. حاضر جزاك الله كل خير جزانا عليك ربنا يكرمك نرد بس سريعا على الاسئله اللي جت وممكن بعد ما نر- نرد لو في مساحه وقت ممكن ناخد اتصال اخر ان شاء الله. بالنسبه لل- لاخونا اللي سال آه، الشيخ محمد حسان خلاص هو ظهر على الشاشه ان الحوار ده لم يتم و- وان هو ما ما قالش هذا الكلام اللي نشر في المصري اليوم فاعتقد الصوره دي بقت محسومه وواضحه مش محتاجه ان احنا آه، ندخل في تفاصيل فيها. اما بالنسبه لموضوع انه بيصيبك احيانا احتقان في الزور حضرتك قلت حاجه لو حضرتك يعني انا مش هقول طبيا انا هقول ص- يعني نفسيا او او ي- ايه اللي ممكن يؤدي لده لكن لو استمر حضرتك لازم في الحاله دي تكشف عند طبيب طبعا إيه، لكن إيه، لو حضرتك واضح من سؤالك انك بتزعق كتير فده وارد ان هو يكون احد الاسباب اللي بتؤدي لده ان حضرتك بتزعق باستمرار فبالتالي لازم الزور ي- واضح ده من سؤال اعتقد ان هو ده السبب يعني اعتقادي من خلال حتى سؤالك لما طرحت الاسباب اللي ممكن تكون بتؤدي لكده اعتقد ان احد الاسئله هو ده واحيانا بيكون جانب نفسي بعض الناس لما بيكون متضايق بيحصل له اي عرض عضوي ممكن يكون العرض بياخد هذه الصوره فلو حضرتك قللت من الانفعال شويه وقللت من الصوت العالي شويه انا اعتقادي الشخصي ان الاحتقان ده هيروح آه، لو ما راحش يبقى لازم حضرتك تعرض نفسك على طبيب لكن انا شخصيا اتوقع ان شاء الله ان هو هيروح السؤال الثاني بتاع اختنا اللي بتسال يعني ش- ازاي تكون شجاعه مع اختها مع مع زوجها وهل منطقي ان هي تبذل نص اليوم عشان تبقى كويسه وبيج ساعه انا يعني الحقيقه معلش اعذريني ليه نص اليوم يعني انا انت ليه مفترضه ان انك انت تكوني متجمله او تكوني جميله في استقباله امر يحتاج كل هذا الوقت يعني ليه نص اليوم يعني يعني يعني انا اول مره اشوف ده يعني هل واحده محتاجه ست سبع ساعات عشان تتجمل وزوجها جاي من من بره فبالتالي مش ممكن تتجمل الحقيقه الكلام ده مش منطقي يعني حضرتك هو المطلوب انك حضرتك تلبسي كويس وت- وتجملي نفسك الامر ما ياخدش هذا الوقت على الاطلاق وعليها انا ارجو ان حضرتك مبدئيا انك تشيلي من ذهنك فكره ان عشان تستقبليه بمظهر جيد الامر يستدعي نص يوم ده امر غير دقيق وغير صحيح ما ياخدش كده خالص ثم لا ارجو ان حضرتك تحطي موازنه ما بين طب هل ان انا عشان الولاد ولا ان انا اجمل نفسي لا مفيش تضارب بينهم اصلا يعني يعني حضرتك مسلمه من الاصل انك مش مهتمه بنفسك يعني انت بتسلمي و- وحاطه السبب ده على الاولاد اعذريني لا يعني انا شايف ان مفيش اي تعارض ما بين ان حضرتك تراعي ولادك وهم موجودين وان حضرتك تهتم بنفسك مفيش اي تعارض بينهم لا في تعارض بين دول ولا الامر بيحتاج اصلا ان حضرتك تحتاجي نص يوم عشان خاطر انك انت تجملي نفسك لا الامر لا يحتاج ده ولا يحتاج ده فالحقيقه انا ارجو بس ان حضرتك تغيري الفكره دي في ذهنك ابداي وبعدين حضرتك لو حافظتي على نفسك يوم بيوم هتلاقي الوقت اللي بتحتاجيه بيقل يوم بعد يوم بعد يوم هتلاقي الوقت اللي حضرتك بتحتاجيه بيقل يوم بعد يوم بعد يوم فحضرتك واصلي الاهتمام بنفسك ان شاء الله هتلاقي الوقت اللي بتحتاجيه بيقل لانك مهتم- مواليه باستمرار نفسك هتلاقي المشاكل اللي بينك وبينه بتقل آه، هتلاقي نفسك مش مش داخله في مشاكل اصلا عشان تحتاجي فيها الامور تمشي ازاي وفي نفس الوقت مفيش مانع انك تدربي نفسك خطوه بخطوه انك تصرحيه باللي جواكي لو انت شايفه مشكله قول طب تعالى نتناقش في المشكله دي بهدوء شديد تقعدوا مع بعض تتناقشوا في هذه المشكله هتجد ان المشكله الاصليه بتتحل وان الامر محتاج قليل من شجاعه عشان الامور كلها تستقر ان شاء الله وتعبري عن اللي عندك وهو يحله لك باذن الله بالنسبه لل- للولد اللي هو في تانية ثانوي الحقيقه لحد النقطه الاخيره كان ممكن نتكلم اما ان الموضوع وصل ل- لموضوع التبول اللا ارادي فالولد محتاج يعرض على طبيب طبيب نفسي مبدئيا يعني هو محتاج مبدئيا يعرض على طبيب نفسي عشان يشخص ايه يعني ايه ايه الحاجات هو عنده فوبيا من حاجه معينه او واصل لمشكله في حاجه معينه فالحقيقه هو محتاج يعرض على طبيب لكن في نفس الوقت انتوا محتاجين في البيت انكم تدعموا ثقته بنفسه محتاجين ان هو يكون حاسم مع اصدقائه ويقول لهم لو سمحتوا نتكلم مع بعض ب- بادب ما نستخدمش ايدينا مع بعض يكون حاسم معاهم وهو بيتكلم معاهم مش حاسم يعني يتخانق يعني طبعا هو واضح انه ما يقدرش يتخانق في المرحله دي لكن على الاقل بالكلام الناس اللي بيعاملوه بشكل سيء يشعرهم انه ممكن ياخد موقف ولو على الاقل بتجنبهم واضح انه حتى مش مديهم موقف انه ممكن ياخد رد فعل فبالتالي هم بيضربوه وعارفين ان هو هيكمل بيضربوه وعارفين ان هو مكمل لابد ان هو ياخد موقف لابد ان هو ياخد موقف معاهم بان هو اولا يقول لهم ان هو مش هيقبل الكلام ده بعد كده ان هو يبتعد آه، بنسبه ما عن اللي بنعم- بيتعاملوا معاه بهذه الطريقه بحيث ان يبقوا فاهمين ان هو بدا ياخد موقف دي نقطة أساسية جدا في الموقف دوت حضراتكم في البيت ادعموا ثقته بنفسه شجعوه بشكل أكبر آه، لو المشكلة ما اتحلتش بالنقطتين دول يبقى هو محتاج يعرض على طبيب نفسي عشان يحل له المشكلة كاملة إن شاء الله وإن شاء الله ربنا ييسر ويعدي من هذا الأمر نستكمل سريعا قبل ما الحلقة تخلص صور لا تبحث عن أعذار لإخفاقاتك اعتر... اعترف بخطئك افعل أشياء تتردد في فعلها من مدة حاجات نفسك تعملها من زمان وما عملتهاش لا تبالي بالنقد الظالم ناس بينتقدوك نقد ظالم ما تهتمش ما تتراجعش عن صح بتعمله عشان في نقد ظالم الغي من قاموسك كلمة مستحيل تخلص من أحد عيوبك إيه ما فيش مستحيل ده إن شاء الله هقدر الغي من قاموسك كلمة مستحيل دي صور بتساعد على الشجاعة النهارده اتكلمنا عن اهميه الشجاعه اتكلمنا عن صور الشجاعه اتمنى ان احنا الجانب العملي اللي نعمله النهارده ان احنا نشوف صوره من صور الشجاعه اللي مش موجوده فينا ونبدا مباشره نتحلى بيها ده ان شاء الله الخطوه الاولى نحو التحلي بالشجاعه اما باقي الخطوات للتحلي بالشجاعه ازاي اكون شجاع كلمات اخرى عن الشجاعه ان شاء الله ده هيكون موضوعنا في الحلقه القادمه ان شاء الله كيف نكون شجعانا لكن لحد الوقت ده مش هنسكت هنبدا نعمل حاجه نتحدى جزء معين احنا مش شجعان فيه نجتهد ان احنا نكون شجعان فيه ان شاء الله دي خطوه مبدئيه ونستكمل ان شاء الله في اللقاء القادم في نفس الموعد باذن الله السبت السادسه والنصف والى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أخي في الله كن عونا